السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة الأحباب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوقتنا في الحلقة السابقة لأن يكون عندنا آلاف من عبد الرحمن الناصر نعم.
رحمه الله رحمه الله على هذا المجهود اللي عمله والتربية و- ومجدد في أوقات يعني توصلنا الإحساس أنه لا داعي لأن يتسلل اليأس في قلوب الناس أبدا من انتهاء زمن المجددين صحيح.
احنا دايما حضرتك أشرت لنقطة مهمة أن الناس خلقت فجوة كبيرة بينها وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وده مش صح الحقيقة لكن حضرتك قلت أن في زمن صعب اهو سقوط فيه كتير ومؤامرات وبعيد وفتن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاكل وبعيد عن الرسول بكتير مم.
يعني أعوام مئات الأعوام نعم.
وعلى الرغم من ذلك يظهر هذا المجدد ليقود الدولة المسلمة إلى الظهور مرة أخرى وكنا قد توصلنا إلى انتصاراته المتعددة ودخول أشبيلية على ما أعتقد نعم في حكمه أو آه، نعم.
تبع يعني وأكثر من نعم، نساء دخلت نعم.
يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا أحب برضو يعني في بداية الحلقة عشان إخواننا المشاهدين والمشاهدات اللي ما شافوش الحلقة اللي فاتت يراجعوا معانا كده بإيجاز شديد قصة عبد الرحمن الناصر بنقول إن قصة عبد الرحمن الناصر بدأت بميلاده سنة 278 هجرية في ظروف صعبة جدا والأندلس مفرق ومشتت وأعداء ال- الأمة في شمالها وفي جنوبها في كل مكان وبدأ آه، هذا الطفل اليتيم لأن أبوه قتل بعد بعد ولادته بثلاث أسابيع فقط بدأ هذا الطفل اليتيم يتربى في قصر عبد الله ابن محمد اللي هو كان الخليفة أو الأمير الأموي في ذلك الوقت ورباه زي ما قلنا على ال- كل معاني القيادة الإسلامية الواعية على العلم وعلى القرآن وعلى السنة وعلى الفروسية وعلى حسن الإدارة وعلى حسن السياسة وعلى مبدأ الشورى على كل المعاني الممكنة لدرجة أنه لما وصل سنه ل 21 سنة كان أهل أن يقود أمة الإسلام في هذا البلد العظيم الأندلس آه، آه، قلنا إن نقطة النشاط الحدث الذي يكرهه المسلمون كان ظهور الدولة الإسماعيلية العبيدية المعروفة بالدولة الفاطمية في آه، دولة المغرب في ذلك الوقت وده كان أول ظهور ليها والكلام ده كان سنة 296 هجرية ودخل المسلمون فيما نسميه بزمن وضوح الرؤية اللي هو الابتلاءات المتكررة والفتن والتمحيص والمفاصلة بين حتى فريق الجماعة المؤمنين نعم فريق المؤمنين والمنافقين والصادقين والكاذبين القوة كل القوة مع هذا المجرم الذي كان آه، اسمه عمر بن حفصون وكان متزعم ثورة من الثورات الكبرى حضرتك أشرت أن هو جون جرانج اللي هو جون نعم.
جارنج بتاع نعم.
هذه المنطقة بس طبعا جون جارنج ما كانش مسلم مرتد هو من الأول نصراني طبعاً، نعم.
أما هذا ال- للأسف الشيء كان مسلما وكان اسمه عمر آه، ابن حفصون لكنه تنصر وسمى نفسه صمويل ابن حفصون وبدأ يدخل في صدام كبير مع عبد الرحمن الناصر وجمع حوله أكابر المجرمين وتعاون مع الدولة الإسماعيلية المسماة بالفاطمية في الجنوب وتعاون مع النصارى في الشمال وبدأت الأزمة تشتد وعند هذه المفصلة ترك كل الكذ... ال- كل الكذابين وكل المنافقين صف عبد الرحمن الناصر وبذلك يعني نظفت أو نظفت نعم.
قرطبة كما نعم.
ذكرنا من رموز الفساد ورموز والانحراف.
النفاق نعم.
والانحراف وأصبح عبد الرحمن الناصر قوة إسلامية واضحة التوجه يخدم دين الله عز وجل بكل ذرة في كيانه رحمه الله بدأ الكيان يعلى بقى بدأ كان يعني هو عمل انتصارات انت- الصدام مع صمويل بن حفصون وانتصر عليه أكثر من انتصار وضم كثير من الحصون اللي كانت مملوكة ليه وبدأ يوحد ال- الدولة الإسلامية في الأندلس وذكرنا في الحلقة السابقة أنه وحد معظم الأندلس وأصبحت بكاملها دولة واحدة تحت إمرته ومات عمر بن حفصون أو صمويل بن حفصون مات مرتدا نعم.
و آه، وبموته يعني سقطت غرناطة في يد عبد الرحمن الناصر رحمه الله ووحدت الأندلس بكاملها في سنة 312 ودخلنا في عهد القوة وعهد التمكين وبقول كام عهد سنة تقريبا يا دكتور ده؟
الكلام ده من 12 سنة بس من سنة 300 لسنة 312 بنتكلم على وضع كانت في آه، الأندلس سوء تدخل لحد شرحته في الحلقة اللي فاتت.
مرحلة من مراحل الضياع الكامل والناس كلها بتقول خلاص الإسلام الدولة هيضيع.
انتهت نعم.
والإسلام هيضيع وإذا بنا الآن نتوجه ناحية القوة مرة أخرى.
والصدارة والوحدة وبدأ عبد الرحمن الناصر طموحه يكبر ويكبر ويكبر وبدأ يعلن أو أعلن في سنة 316 من الهجرة الخلافة الأموية كل المرحلة اللي فاتت ديت كان اسمها الإمارة الأموية على سنة لأن كان الأندلس فيه- بالظبط هي كانت الأندلس فقط وما مم.
زالت الأندلس فقط لكن ما كانش حد بيعلن الخليفة لأن كان في خليفة عباسي مم.
في هذا الوقت في هذا الوقت نظر عبد الرحمن الناصر إلى حال الأمة الإسلامية فوجد أن الخليفة العباسي خليفة ضعيف ليس له أي معنى كان اسمه المقتدر بالله وكان تحت السيطرة التركية المقتدر بالله المقتدر وضعيف.
بالله أسماء ضخمة جدا اسم آه.
الخليفة الع- الخليفة الأسامي العباسية الخلافة العباسية دايما ليها أسامي كده رنانة الناس بت...
نعم في أحياناً زمن ضعفها الحقيقه طبعا كان فيها يعني طبعا في زمن قوه الخلافه العباسيه كانت خلافه برضه من اعظم ال- ال- الخلافات في تاريخ الامه الاسلاميه لكن دخلت في طور الضعف وكان آه، وجد عبد الرحمن ناصر ملهاش معنى يعني خلافه ليست تحمل من الخلافه الا الاسم كما ادعى الفاطميون او العبيديون الخلافه ايضا وسمى القائد بتاعهم نفسه خليفه فوجد عبد الرحمن ناصر انه اقوى من هذا ومن ذاك فسمى نفسه خليفه واعلنت الخلافه الامويه ودخل المسلمون في عصر السياده لا أقول فقط على بلاد الأندلس ولكن السيادة السياسية والعسكرية على الأندلس وعلى أجزاء من المغرب والسيادة السياسية على أجزاء كبيرة جدا من العالم المغرب اللي هو تونس والجزائر ليه المغرب والمغرب المغرب الأقصى ليه دولة المغرب نعم المغرب الأقصى هو دخل بجيوشه فعلا في سنة 318 من منطلق إسلامي بحت لأن أهل السنة كانوا يعانوا معاناة شديدة جدا في المغرب نتيجة وجود الدولة العبيدية وتحريف كبير في الدين وقتل علماء السنة و- وتغيير آه، رغم إن واضح الناس فاهمة أن الدولة العبيدية دي دولة زي الفل الدولة في غاية تنتسب إلى فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه ابدا وسلم اه ابدا آه.
هي لا تنتسب اليه وحتى لو كانت تنتسب اليها الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعملي فاطمه فاني لا اغني عنك من نعم، الله شيئا نعم فهذه يعني دولة فاسدة خبيثة وفي كل تاريخ الحياة فساد وهو تعامل مع الصليبيين والتتار وغيرهم من أعداء الأمة بشكل يعني مفجع آه، عبد الرحمن الناصر آه، أصبح القوة الأولى في الأندلس والقوة الأولى في أوروبا والقوة الأولى في العالم احنا بنتكلم في سنة 316 أو 318 يعني بعد 16 أو 18 سنة من تولي الحكم أصبحت دولة الأندلس التي كانت مفرقة ومشتتة هي الدولة رقم واحد في العالم جاء ملوك أوروبا من شرقها ومن غربها يحملون السفارات والهدايا الثمينة لعبد الرحمن الناصر يطلبون وده رحمه الله لدرجة أن إمبراطور الدولة الرومانية الشرقية دولة بيزنطية جاي من القسطنطينية يحمل الهدايا يطلب ود عبد الرحمن الناصر لو ن- ن- نتخيل هو جاي من أقصى شرق أوروبا عشان يطلب ود عبد الرحمن الناصر اللي بيحكم منطقة في غرب أوروبا وحضرتك كنت أشرت إن بيبعتوا بيبعتوا ساعات ناس تتعلم من قرطبة تعلموا لملك إنجلترا آه طبعا طبعا آه، عبد الرحمن الناصر اهتم اهتمام كبير جدا بقضية العلم من هو من صغره متربي نعم.
على ان قضية العلم دي قضية اساسية بس انظر بقى للروعة في حياته رحمه الله انظر اليه وهو يهتم بالعلوم بشقيها العلم الشرعي والعلم الحياتي كما اهتم بعلوم الفقه والحديث و- والعقيدة وما إلى ذلك من علوم الشريعة العظيمة اهتم كذلك بعلوم الفلك والجغرافيا والطب والهندسة والكيمياء والفيزياء أصبحت آه، منطقة قرطبة.
الأندلس بكاملها مش بس قرطبة مم.
أعظم منطقة علمية في تاريخ العالم تخيل على مستوى العلوم مثلا حاجة غريبة جدا تخيل ان مفيش انسان واحد في ارض الاندلس رجل او امرأة الا وكان يحسن القراءة والكتابة ما في امية نسبة الامية في عهد عبد الرحمن ناصر صفر تخيل احنا بنتكلم على سنة 300 هجرية 350 هجرية يعني من 1000 سنة فاتوا نسبة الأمية في العالم الإسلامي دلوقتي تقترب من 30% وبعض بلاد العالم الإسلامي 40% احنا عايزين نرجع للعهد ده يعني والله.
تخيل نعم.
يعني انا بتكلم دلوقتي في انتشار المدارس وانتشار التعليم والكلام العظيم اللي بنسمعه ده كله ثورة شوف الاتصالات نسبة ال- الأمية عاملة ازاي ونسبة الأمية في عهد عبد الرحمن الناصر كانت صفر في المية الرجال والنساء بل إن النساء في عهد عبد الرحمن الناصر تخيل اللي بيقول المرأة ظلمت وعهد الظلام والكلام الفارغ بيه ده كله ارجعوا لعهد عبد الرحمن الناصر وشوفوا المرأة كانت تحسن الخط لدرجة إن إن قضايا النسخ أنت عارف إن ما كانش فيه آه، طباعة نعم.
فكانت مهمة نسخ الكتب دي هذه مهمة عظيمة جدا كانت توكل إلى النساء واشتهرت نساء الأندلس بحسن خطهن لدرجة إن فعلا كان الكتب بتنسخ بالنساء مش عشان يفرغوا يعني أي حد للكتابة لكن لأن هم فعلا أصبحوا مهرة جدا في كتابة احنا الكتب مدوخين النساء معنا في قضايا الحكم شوف والقاضية ومأذون آه. لكن شوف سبحان الله استغلال الطاقات قد ايه وبدات آه، عمل آه، او يعني وسع ما كان يعرف بمكتبه آه، قرطبه وعمل المكتبه الامويه واصبحت مكتبه قرطبه هي المكتبه الثانيه على مستوى العالم اجمع والمكتبه رقم واحد كانت مكتبه بغداد يعني برضه كانت مكتبه اسلاميه الله.
ده في زمن العزه نعم.
مكتبه ال- ال- اللي في بغداد كانت مكتبه واحد مكتبه قرطبه كانت المكتبه الثانيه ومكتبه القاهره كانت المكتبه الثالثه يعني احنا عندنا أعظم ثلاث مكتبات في العالم مكتبات إسلامية بحتة مكتبة قرطبة كان فيها أكتر من نص مليون كتاب انت بتتكلم على مكتبه في وقت ما فيهوش طباعه نص مليون كتاب ده رقم خرافي طبعا.
يعني فعلا مكتبه رهيبه وكان آه، المكتبه فيها اروقه كثيره جدا فيها آه، آه، قاعات للمطالعه كان فيها آه، وظائف ظهرت فيها وظائف آه، غريبه جدا زي وظائف وظائف مثلا النساخين النساخ ده انت مفيش طباعه طبعا فانت بتخش المكتبه انت عايز تحتفظ بكتاب عندك في البيت فبتقول لفلان ده ينسخ لك هذا ال- الكتاب نعم.
آه، ظهرت و- وظائف اسمها وظائف الباحثين لان انت بتخش المكتبه فيها نص مليون كتاب فانت ممكن ما تعرفش الكتاب ده فين مكانه ففي واحد شغلته باحث يصنف.
يدور لك على آه، الكتاب نعم.
المناسب بتاعك ويديهولك كان في قاعات للمطالعه كان في قاعات للمناظره والمجادله في الامور العلميه كان في آه، في علم.
قاعات لاستقبال ال- ال- طلاب العلم من مشارق الارض ومغاربها وكان عبد الرحمن الناصر رحمه الله ينفق عليهم من ماله الخاص رحمه الله عشان يعلم الناس كلها ويربي فيهم العلم في شتى المجالات ال- المختلفه قرطبه في زمن عبد الرحمن الناصر كان تعداد سكانها نص مليون آه، مواطن وديت المدينه الثانيه على مستوى العالم في تعداد السكان بعد بغداد برضه بغداد كان سكانها 3 مليون وقرطبه كان 2 نص مليون والمدينه الثالثه في مستوى على مستوى آه، بالنسبه للسكان في مستوى الع- في العالم كله كانت مدينه اشبيليه وكان فيها 400 الف مواطن اللي هي برضه كانت موجوده في الارض ال- الاندلس آه، مكتبه آه، سعاد عبد الرحمن الناصر برضه آه، تعددت الاسواق ما كانش حاجه اسمها السوق بتاع المدينه لا في اسواق كتيره جدا في سوق للسلاح في سوق للاوراق في سوق للطباعه الكتب المطبوعه يعني نعم.
في سوق للورود والزهور في سوق للحيوانات في سوق لكذا كذا الذهب الفضه يعني اسواق المتخصصه مظاهر التمكين ظهرت يعني في زمان عبد الرحمن الناصر بقول لك الدوله رقم واحد في العالم وصلنا إلى مظاهر التمكين يعني فعلا التمكين ب- بشتى صوره نعم في كل المجالات المتخيله في نعم.
المجال السياسي الاقتصادي الاجتماعي العلمي الحضاري بكل انواع التمكين المتخيله نعم دولة الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصر كان فيها المدن مرصوفة تخيل في هذا الوقت مرصوفة القديم الشوارع كانت مرصوفة الأضواء الشوارع كانت مضاءة ليلا في هذا الزمن, الزمن الصحيح الشوارع كانت مضاءة ليلا ده هتوجع علوم يعني- المشاهدين يا دكتور والله و- بالكلام الحلو ده والله فعلا عهد عبد الرحمن الناصر لو قعدنا فعلا نتكلم عليه عشرات الحلقات مش هنوفي حقه في دراسات ضخمة معمولة على جزئية من جزئيات حياة عبد الرحمن من الناصر الدليل ان الغرب رحمه الله.
احتفل واعتبر ان هذا الرجل يعني من اعظم القوات الذين مستحيل قاموا في يتجاهل.
هذا الوقت مستحيل يعني.
يتجاهل والفضل ما شهدت به الاعداء صحيح طيب هذا الزمن زمن القوة الذي ظهر في عهد عبد الرحمن الناصر حكم عودنا دايما في المنحنيات واحنا ماشيين نعم.
حينما نصل إلى الكريست والقمة في المنحنى يحصل- يحصل لابد أن يحدث سقوط سقوط.
سوف نرى هذا السقوط مع حضرتك بعد هذا الفاصل دكتور راغب يعني ما زلنا متشوقين لكلام حضرتك عن عبد الرحمن الناصر الحقيقة يعني يمكن أنا لسه كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل أنت شوقت الناس أن ينتقلوا إلى هذه الدولة وهذا الزمان لما فيه من رغد ولما فيه من نعم.
قوة ولما فيه من ازدهار في كل شيء لدرجة أن حضرتك بتكلمني في رصف الشوارع صحيح يعني وصل الأمر رغم الإمكانيات كل ما المجالات.
كانتش آه، كل المجالات ما شاء الله المجالات عارف ان قرطبه في ذلك الوقت في عهد عبد الرحمن الناصر كان اسمها جوهره العالم الناس اطلقت على جوهره العالم المسلمون وغير المسلمين كانوا ياتون من مشارق الارض ومغاربها ليشاهدوا مدينه قرطبه يعني زي ما دلوقتي احنا بنروح باريس ونروح نيويورك ونروح آه.
مش عارف لندن ونروح كذا الناس كانت بتروح قرطبه ان قرطبه دي هتبقى اعظم مدينه على مستوى العالم نعم.
انا عايزك تتخيل ان مدينه زي قرطبه كانت فيها آه، 3000 مسجد انت متخيل حجم المدينه انا طبعا لما قريت هذا الكلام استغربت جدا 3000 مسجد ازاي ده السكان كلهم نص مليون فازاي 3000 طيب مسجد مسجد لكل مواطن اه ده هي ده هي فعلا لكن فعلا انا لما كنت انا كنت في زياره قريبه للبنان ودخلت مدينه صيدا القديمه فوجدت فعلا ان هو المز... المسافه بين مسجد ومسجد يا دوبك يعني آه، اربع خمس بيوت وتلاقي مسجد واربع خمس بيوت تلاقي مسجد تاني عشان الناس كلها تصلي جماعه لكن صلاه الجمعه في المسجد الجامع جامع المسجد الجامع ده يسحبنا للكلام على مسجد قرطبة عبد الرحمن الناصر رحمه الله وسع مسجد قرطبة بقى أكبر دار عبادة على مستوى العالم الموجود يعني حاجات أك- دلوقتي يا دكتور موجود لحد دلوقتي جامع قرطبة جامع قرطبة طبعا أكبر دار عبادة بمعنى أنه أكبر من أي مسجد في العالم وأكبر من أي كنيسة في العالم للأسف الشديد مسجد قرطبة إلى الآن موجود لكنه حول إلى كنيسة وكل المساجد الأندلسية بلا استثناء تخيل بلا استثناء واحد كل المساجد الأندلسية تحولت إلى كنائس بعد خروج المسلمين مباشرة مكتبة قرطبة اللي هي اللي كانت بتضم نص مليون كتاب لما دخل النصارى وأسقطوا مدينة قرطبة الكلام ده كان سنة 636 من الهجرة يعني بعد عهد عبد الرحمن الناصر ب 300 سنة لما دخلوا دخلوا على مكتبة قرطبة واحد كان اسمه من القساوسة اسمه كمبيس خرج 80 ألف كتاب حرقهم في ميدان ميدان قرطبة انظر إلى الحقد وإلى الجهل وإلى يعني ال ال البعد البعد الكامل عن الحضارة الحضارة الغرب بينسى هذه الأشياء ولا يتذكر إلا أن النبي أجلى بنو قينقاع ومش عارف قتل مين وعمل لا، إيه انظروا الى ده هذه اللي يتذكروه.
الامثله فعلا وهذه الامثله موجوده في كتبهم يعني لا ينكرون انهم فعلوا هذا وهذه من السقطات الرهيبه في تاريخ الانسانيه ان هذه دمرت كم- كميات هائله من العلوم واللي كانت معموله في زمن عبد الرحمن الناصر رحمه الله النهضه العلميه غير المسبوقه حقيقه بسبب الحقد اللهم الوخيم ده.
الحقد كان شديد جدا نعم.
وده كان متكرر على فكره في كل المعارك ال- ال- الاسلاميه مع اعداء الله كل ما يخشوا عارفين ان نقطه العلم هذه نقطه بدايه لهذه الامه فيخشوا على المكتبه يحرقوها فا- فاكر قصه التتار اللي هنتعرض ان شاء الله في حلقات نعم.
قادمه نعم.
لقصه التتار هنشوف برضو حرق مكتبه بغداد بغداد، نعم.
لما دخل الصليبيون الى مدينه طرابلس آه، حرق مكاتب طرابلس وهكذا كان الامر متكرر في تاريخ المسلمين واحد طبعا ممكن آه، المس- المشاهدون والمشاهدات ينبهروا بشخصيه عبد الرحمن الناصر ويقول لك ما شاء الله عقليه فذه وامكانيات ع- عظيمه وعلم.
وفكر كذا وكذا وكذا وينسى ان كل الكلام ده كان مرده ان الراجل ده كان مرتبط ارتباط حقيقي بالله عز وجل عشان كده حصل له كل اللي حصل ده نعم.
عشان كده جاله التمكين وجاله العزة وجاله السيادة عبد الرحمن الناصر رحمه الله كان زي ما قلنا في في حلقة سابقة كنا قلنا ان اختار المنذر بن سعيد قاضي كان القضاة.
من أعظم علماء المسلمين اختاروا في منصب قاضي القضاة وكان المنذر بن بن سعيد شديدا في نصيحته شديدا في أمره ونهيه فكان يخطب الجمعة ففي يوم من الأيام عبد الرحمن الناصر بنى آه، مدينة الزهراء وهذه أعظم يعني مدينة في داخل قرطبة تخيل بقى العظيم في داخل العظيم نعم.
يعني مدينة فعلا كانت تحفة من تحف العالم وبنى فيها قصر كبير جدا وأسرف كثيرا في بناء القصر وطبعا هو كان عنده علة انه بيستقبل الملوك والامراء من جميع دول العالم فهذا يلقي في قلوبهم الرهبة نعم.
ان هذا يعني دولة ممكنة وعظيمة مم.
لكن المنذر بن سعيد لم يعجبه هذا الامر ولقى ان هذا فيه نوع من الاسراف آه، الكثير فقام في خطبه الجمعه، طبعا عبد الرحمن ناصر كان بيحضر الجمعه مع الناس والدنيا ده- كانت ده مفتوحه عادي.
طبعا فكان آه، فخطب ال- الجمعه وقرع عبد الرحمن ناصر بكلماته. يعني آه، تحذير يعني والثاني ال- ال- والثالث الخطيب بقى يخبط في الحاكم في في الحاكم مباشرة والحاكم قاعد قدامه وسط الناس كلها يعني شكل سبحان الله كان كان آه، قوي جدا عبد الرحمن ناصر رجع من من الخطبة حزين جدا انه قيل في حق كل هذه الكلمات وقال روح.
وقال الح- الخطيب روح الخطيب فضل خطيب زي ما هو طول عمره الخطيب يعني ده ده زمان قوة الإسلام نعم.
ما دام في قوة إسلام يبقى في عدل نعم يبقى في أمانة نعم.
يبقى في توسيد الأمر لأهله هذا هو يبقى الإسلام في اتباع للشرع الإسلام، نعم.
يبقى في اتباع لكلام الله والرسول الراجل ده احترام ما بيتكلمش للعلماء.
من عنده آه.
الراجل ده بيقول قال الله وقال الرسول فعبد الرحمن ناصر رجع زعلان انه اهين امام الناس جميعا وقال لقد لم آه، لقد اشتد المنذر ابن سعيد في تقريعي ولم يحسن سياستي سي- السياسه في نصحي يعني خلي بالك هو ايه هو برضه عنده رؤيه اه هو بيقول يعني انا ماشي انا غلطت مش قدام الناس والله كلها أعطاه هذه سراً الفضيحة.
فقدانه.
يعني نعم.
اه يعني يعني بينا وبينك كده انما تقريع تقريع تقريع طبعا المنذر بن سعيد رجل ايضا حكيم هو يقول هذا الكلام لان هو عايز يكسر نفسه حتى لا يتكبر نعم.
انه ممكن ينغر بهذه القوه الكبيره طبعا.
فاراد ان يكسر نفسه في هذه الصوره كل واحد المهم.
واقف على أرضية محترمة مع الآخر يعني اه ف- نعم.
فهو المهم ان عبد الرحمن ناصر لما رجع القصر بتاعه واحد طبعا من البطانه حواليه قال له طب ما تشيله يعني ايه مشكله جواب ورفض راجل موجودين في كل اه حتة موجودين في دلوقتي.
كل زمن قال له آه.
طب ما تشيله انظر بقى الى الكلمه قال امثل المنذر بن سعيد يعزل لارضاء نفس ناكبه عن الرشد انا ناكب عن الرشد انا بعيد عن الحق انا غلطت في بناء هذا القصر بهذه الصوره والله يا أعزل- ربي ابن ال- اه اعزل المنذر بن سعيد امثل المنذر بن سعيد يعزل لارضاء نفس ناكبه عن الرشد والله اني لاستحي ان اضع بيني وبين الله عز وجل اماما غير المنذر بن سعيد الله أكبر لا يمكن يترك هذا المكان وفضل المنذر بن سعيد رحمه الله نعم.
في مكانه وفضل ال- عبد الرحمن نصر يسمع لكلام المنذر بن سعيد في كل حياته هذا انتصر في يوم من الأيام كان في آه، جدب شديد في الأندلس وعملوا صلاة استسقاء ووقفت الصفوف تصلي ويأم الصفوف المنذر بن سعيد وبيدور وراه ما لقاش عبد الرحمن الناصر هذه مشكلة فين عبد الرحمن الناصر احنا بنعمل صلاة استسقاء وفين عبد الرحمن الناصر سواد اه دور دور دور آه آه يروح يا غلام اذهب يا غلام ابحث عن امير المؤمنين يجي يصلي معانا صلاه الاستسقاء فراح الى القصر فماذا وجد؟ تخيل وجد عبد الرحمن الناصر سبحان الله وجده قد مرغ راسه في التراب ويقول يا رب أبمعصيتي تهلك الأمة يا رب أبمعصيتي تهلك الأمة ويبكي رحمه الله ويقول يا رب انصر هذه الأمة حتى وإن إيه وإن تركت أنا منصبي هذا أو مكاني هذا في منتهى الخشوع في منتهى الذلة لله عز وجل والافتقار.
وقد لبس الخشن من الثياب يعني يظهر تمام الافتقار لله عز وجل نعم رجع الغلام وقال للمنذر بن سعيد يعني يا إمام وجدته بهذه الحالة قال اذهب يا غلام بالمطر المطر سينزل حالا إذا خشع ملوك الأرض رحم جبار السماوات والأرض الله أكبر فسبحان الله ونزل فعلا المطر أكبر.
وهذه آية من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى الله أكبر.
الراجل ده كان موصوف بالله عز وجل إذا خشع ملوك اه الأرض إذا- آه، يعني رحم رحمة جبار جبار السماوات والارض السماء.
بالفعل نزل ال- ال- المطر ويعني ال- ال- الارتباط الكامل بالله عز وجل ارتباط واقعي الراجل ده مش درويش الراجل ده عايش حياة كاملة جهاد في سبيل الله انتصار في المعارك رصف للشوارع مكتبات دحن لدرويش مدارس يعني سبحان الله يعني نعم.
فعلا فهم الإسلام فهما دقيقا نعم كل صغيرة وكبيرة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نعم عبد الرحمن الناصر حاكم الإسلام حاكم الدولة الإسلامية من سنة 50 من 300 ل 350 ولما آه، آه، مات رحمه الله ترك وريقة صغيرة مكتوبة في المكتبة في خزانته وجدوا فيها هذه الكلمات القليلة جدا قال الأيام التي صفت لي في الدنيا يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا أربع أيام في حياتي لكن كل حياته جري وتعب وضنك ومعاناة وألم و و- مسؤولية وهو رئيس البلاد وهو الذي يعني امتلك هذه ال- الأملاك الواسعة وهو الذي كان الرجل رقم واحد في العالم لكن المسؤولية فعلا المسؤولية خلته مهموم طول عمره مهموم بهموم المسلمين مش راجل بتاع لذات ومشارب و- وغناء وتضييع وقت وحفلات ورقص وما إلى ذلك مع أن عنده كل هذه الإمكانيات لكن هو صرف كل جهده لنصرة الإسلام والمسلمين نعم ترك وراءه ابنه الحاكم بن عبد الرحمن الناصر وهو من أعلم خلفاء المسلمين يعني ترك وراه ابنه عالم من علماء المسلمين الكبار رحمه الله الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وفترته كانت من أعظم الفترات أيضا في تاريخ الإسلام وحكم من سنة 350 ل 366 من الهجرة وظن أعداء الأمة أن هذا الرجل المهتم جدا بالعلوم سيكون ضعيفا فهاجموا دولته فدكهم رحمه الله بالحروب والجهاد في سبيل شبل الله بن أسد اه هذا نعم.
الشبل ذاك الشبل فعلا من, من هذا الشبل من ذاك الاسد وحقق انتصارات كبيره جدا طيب احنا تعودنا ان بعد كل هذا العلو لابد من السقوط نعم والسقوط ده مش غريب السقوط ده طبيعي جدا حصل ان الحكم ابن عبد الرحمن الناصر يعني مات في سنة 366 من الهجرة وللأسف الشديد خطأ كبير جدا وقع أن ولوا ابنه هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر وكان عنده 12 سنة فقط وطبعا هذا خطأ كبير جدا دخلنا في المنصور و...
بقى آه والقصة ولا بتاعت- شك ان في اخطاء في التاريخ الاسلامي ونحن ندرس تاريخ يعني تاريخ بشر وفيه الاصابه وفيه الخطا وفيه ال- الحق وفيه الباطل في كل 12 هذه الاشياء كان عمره 12 سنه فتولى فوقه آه، محمد بن ابي عامر واسس ما يسمى بالدوله العامريه لكن طبعا الدوله العامريه كانت يعني خليط ما بين دوله جهاديه بتستلم من الخلافه الامويه وبين دوله من دول الدنيا اخت- اختلطت الامور وبدات الدنيا تتسرب تتسرب تتسرب في قلوب المسلمين حتى حدث السقوط الكبير بعد وفاه محمد بن ابي عامر في سنه آه، 396 او 97 اللي هو من كان الهجره ماسك الدولة العامرية الدولة العامرية تحت الدولة الدولة ال- الأموية.
ال- الأموية نعم.
يعني في الصورة هشام بن الحكم آه.
لكن محمد بن أبي عمرو هو اللي- الذي يدير الأمور مم.
وسقطت بعد وفاته الدولة ال- الأموية ودخلنا فيما يسمى بعهد ملوك الطوائف وقسمت الأندلس من جديد مرة ثانية.
مش لسبع مناطق زي ما كانت قد عبد الرحمن الناصر إلى 22 دويلة يعني تحطيم كامل للأمة وهذا مصداق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم لكن أنا أطمن المشاهدين والمشاهدات أن بعد عهد ملوك الطوائف برضه كان في ارتفاع تاني ودايما هيكون في ارتفاع تاني والعاقبة للمتقين دكتور رغد جزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك أيها الإخوة الأحباب رأينا مثالا تطبيقيا في زمان يبعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعن زمان الخلفاء الراشدين حتى يتسنى لنا أن نتعلم من هذا التاريخ وأن نحسن قراءته كما أجمل أن يقرأ المسلمون تاريخهم ليعيدوا لهذا الإسلام عزته على وعد بلقاء متجدد مع الدكتور رغد السرجاني وتلك الأيام إلى أن يحين هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته